السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول، من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة نعم إن المرأة قد حملت الأمانة كما حمل الرجل الأمانة فيقول رب العالمين سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما أي لنفسه حينما يعرضها لمخالفة ربه إنه كان ظلوما جهولا جهولا بقدرة نفسه يدخل في الأمور ويقحم نفسه في أمور لا يقدر عليها إنه كان ظلوما جهولا حاملة الأمانة أوجه رسالة لأخواتنا ولنساء المؤمنين واليوم أريد أن أتكلم عن الحجاب وإن شئتم قولوا عن النقاب ربما الآن تشمئز بعض الأخوات وتقول ليس بفريضة والأخرى تقول إنه فضيلة والأخرى تقول تخلف ورجعية إلى غير ذلك أختاه الكلام ليس لي وليس لك وليس لأحد على ظهر الأرض إنما الكلام لله إنما الحكم لله فما أحله الله فهو الحلال وما حرمه الله فهو الحرام وما أوجبه الله فهو الواجب وما كرهه الله فهو المكروه وهكذا فإن الدين دين الله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون تعالوا بنا لكي نأخذ هذه القضية في هذا اليوم المبارك إن شاء الله ونعرف الراجح من أقوال العلماء ونتعرف على بعض الأعذار عند النساء وهل هي أعذار عند الله لها أم لا فأقول ابتداء اعلمي أيتها الأخت الفاضلة أن المرأة لها أهمية كبيرة في المجتمع حتى لفت الله سبحانه وتعالى أنظارنا إلى ذلك في آيات عدة منها في أواخر سورة التحريم حينما أراد الله سبحانه وتعالى أن يضرب مثلا للذين كفروا قال جل جلاله وتقدست أسماؤه وضرب الله مثلا أو ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين الشاهد حينما ضرب الله مثلا للذين كفروا ضرب برجال أم بنساء امرأة نوح وامرأة لوط لماذا لم يضرب امرأة ورجلا لماذا ضرب المثل بامرأتين أكملي أخته وضرب الله مثلا للذين آمنوا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة والمرأة الثانية, الثانية قال الله ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها إيه ده حينما ضرب مثلا للذين كفروا ضربه بالنساء وحينما ضرب مثلا للذين آمنوا ضربه بالنساء لخطورة المرأة في المجتمع فبصلاحها يصلح المجتمع وبفسادها يفسد المجتمع فلما علم أعداء الإسلام خطورة المرأة أرادوا من ضمن خططهم أن يسيطروا على المرأة المسلمة حتى تكون سببا في هدم دينها إي والله ألم يقل واحد منهم كأس أي كأس خمر حينما تذهب العقول كأس وغانية عياذا بالله امرأة زانية كأس وغانية يفعلان بالأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع شوفوا الكلام ألف مدفع بل منهم من قال لن نستطيع أن نسيطر على الشرق إلا إذا رفعنا الحجاب أي من على النساء إلا إذا رفعنا الحجاب وغطينا به القرآن فاليهود هم أصحاب دعوة تحرير المرأة حرروا المرأة نحررها من أي شيء هل المقصود بتحرير المرأة اخرجي أيتها المرأة حتى تبدي مفاتنك أمام الناس اخرجي أيتها المرأة حتى تكوني سلعة عند الناس اخرجي أيتها المرأة فأخرج المفاتن وتزيني وتسكعي وافعلي وافعلي هو ده تحرير المرأة ايه يعني تحرير المرأة اخواني واخواتي اليهود هم صحب هم أصحاب دعوة تحرير المرأة وهم الذين يقولون لنسائهم ينبغي على المرأة اليهودية ألا تخرج من بيتها والله ما ببالغش خذوا اللي جايه دي إن ذهبتم إلى أي بلد أوروبية أي بلد أوروبية وأردتم أن تتعرفوا على اليهود فيها فإنها ستكون بسهولة ليه؟ لأن اليهودي في أي بلد من البلدان يحافظ على سمته وعلى شكله الظاهري في الوقت الذي لا تستطيع أن تميز فيه المسلم من غيره أي من النصراني مثلا في مثل هذه البلدان لكن اليهودي تعرفه بسمته وظاهره ما السبب في ذلك؟ ربته امرأة يهودية على المحافظة على عقيدته وعلى سمته فهو يحافظ عليها في أي مكان ولذلك اليهود يحسبون الأبناء من اليهود إن ولدوا من امرأة يهودية أما إن ولدن ولدوا من رجل يهودي مع غير يهودية لا يحسبون ذلك من اليهود بمعنى رجل يهودي تزوج من غير يهودية فأنجب له عشرة من الأبناء ولا واحد منهم يهودي امرأة يهودية وقع عليها رجل مسلم مسلم ممكن يعدوا الأولاد دي من اليهود لأنها خرجت من امرأة أيوة المرأة عند اليهود لها أهمية وبعدين يدخلوا على المرأة ويضحكوا على المرأة يقولوا الإسلام ظلمك الإسلام ظلمك ظلمني ليه الإسلام بيقول إن المرأة ترث نصف الرجل ده الإسلام يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هو عشان الرجل بينفق طب ما هي المرأة بتنفق عشان الرجل عليه أعباء ما هي المرأة عليها أعباء استغفر الله والمرأة أحيانا ترث أكثر من الرجل يعني لو عندنا بنت وعندنا أب وعندنا أم ستأخذ البنت وحدها نصف التركة والأب السدس والأم السدس يعني ستأخذ الأم مثل الأب وإن كان هناك سيرد بقية التركة للأب تعصيبا الشاهد إن في بنت تأخذ أكثر من الرجل وممكن تأخذ ما يساوي الرجل دي في حالات يا إخواني ولا أريد أن أتكلم على تفصيل هذه المسألة ضحكوا على المرأة حرروا المرأة حرروا المرأة ايه اخلع الحجاب حرروا المرأة البسي بنطال حرروا المرأة يلا بقى المكياج حرروا المرأة التسكع حرروا المرأة يلا عرفي الشباب حرروا المرأة وريهم بقى الجمال وال... حرروا المرأة هو ده تحرير المرأة هذا هو المقصود بتحرير المرأة عند هؤلاء لذلك أختاه أصبحت المرأة المسلمة إلا من رحم الله سلاحا على دينها وهي لا تشعر أختاه رب العالمين فطر الشباب على الميل للنساء وفطر النساء أن يملن للرجال وجعل الله هذه الفطرة تهذب وتخرج عن طريق عقد النكاح الشرعي طيب ينفع أجيب جاز وأضع الجاز الآن أمامي وبعدين أولع عود الكبريت وأقربه من الجاز فجأة يولع أقول إيه ده ولع إزاي إيه كيف اشتعل اشتعل إزاي الفطرة موجودة في الرجل أنه يميل إلى المرأة وبعدين تخرجي متبرجة تظهرين عن بعض مفاتنك وبعدين إذا حدث شيء تقولي ليه بيعكسني ليه ليه بيعكسني ليه بيضايقني في الشارع ليه بيقولوا لي هذا الكلام ليه ليه إزاي ليه أنت السبب وكلما مررت على واحد من الشباب ونظر إليك أثمت بين يدي الله سبحانه وتعالى وماذا أخذت في النهاية أصبحت سلاحا على أمتك أصبحت سلاحا على شباب أمتك وأنت لا تعلمين وأنت لا تدرين لا أريد أن أطيل في مقدمة الكلام إنما أريد أن أتكلم عن الحجاب هؤلاء الذين يقولون المساواة بين الرجل والمرأة المساواة بين الرجل والمرأة أختاه أنا علي كم صلاة في اليوم أنا أنا رجل علي كم صلاة خمس صلوات طب وانت خمس صلوات أنا علي صيام كم شهر شهر رمضان وانت عليك كم صيام صيام شهر أنا علي حج كم مرة في العمر مرة واحدة وانت كام مرة واحدة أنا علي عمرة وانت عليك إيه وأنا علي الله يبقى إذا ما الأحكام هي متساوية لكن عند التفريق لأن الله خلق المرأة بطبيعة معينة وخلق الرجل بطبيعة أخرى هو لوظيفة وهي لوظيفة عند اختلاف هذه الأشياء تختلف المرأة في أحكامها مع الرجل وإلا هؤلاء الذين يقولون نساوي بين الرجل والمرأة نساوي بين الرجل والمرأة خلاص يا جماعة ساووا بين الرجل والمرأة صح ساووا يا جماعة ابقى احملوا يا رجال مرة والمرأة تحمل مرة والرجال يرضعوا مرة والمرأة ترضع مرة أما ساووا بقى يا جماعة مش عايزين تساووا ينفع ينفع أنا عايز أتكلم مش عايز أتفرع أنا عايز أتكلم على الحجاب عايز أتكلم على ستر بدن المرأة على تغطية بدن المرأة نتفق ابتداء على أصلين الأصل الأول كل العلماء بتقول إيه؟ بقول كل العلماء واللي يلاقي خطأ عندي يقول لي يا جاهل أو يا أخي اتعلم ده في في الحديث الفلاني كذا العالم الفلاني قال كذا كل العلماء قالوا إن ستر المرأة أولى من كشفها ستر وجه المرأة وتغطية الكفين أولى من الكشف يا إمام يا أبا حنيفة قال التغطية أولى من الكشف وانت يا م... احنا ما بنتكلمش الآن على الوجوب بنقول الأفضلية إيه الكل محدش فيهم قال لا لا لا لا, لا. الأفضلية ما تلبسش نقاب لا الأفضلية تكشف الوجه ما فيش ولا واحد من العلماء هتقولي واحد بس الصحابة رضي الله عنهم والأئمة الكبار وفقهاء التابع جميعهم قالوا الأولى أن تستر المرأة كل بدنها يبقى اتفقوا على أن التغطية أولى من الكشف النقطة الثانية التي اتفقوا عليها هي في زمن الفتنة يجب التغطية ليه؟ والله لا يحب الفساد في زمن فتنه تتخيلوا إخواني وأخواتي لقد حرم الإسلام بيع العنب لمن يتخذ العنب خمرا واحد هيشتري مني عنب العنب حلال أيوة أنا عارف إنه حلال لكن أنا عارف إنه هياخده يعمله خمر ينفع بحوله لا ليه؟ قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الله يبقى الشيء ممكن يكون مباح لكن لأنه سيستخدم في محرم نقول له ما ينفعش فلذلك قال العلماء في زمن الفتنة وجب على المرأة أن تغطي كل بدنها يبقى عندنا نقطتان اتفق عليهما العلماء الأولى أن التغطية أولى من الكشف الثانية في زمن الفتنة وجب على المرأة أن تغطي كل بدنها طب أصل المسألة بقى من غير فتنة ومن غير الأفضلية ذهب الإمام أحمد وابن تيمية وفريق من المحققين من أهل العلم إلى أن النقاب واجب وذهب الإمام أبي حنيفة وذهب الإمام مالك والإمام الشافعي إلى جواز كشف الوجه والكفين تقول أهو ثلاثة من الأئمة هو بيقولوا تعالوا بقى مش احنا اتفقنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا هذا كلام الله تعالوا بنا نرى أدلة العلماء ونرى الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله واحدة أخت تيجي تقول إيه بص بقى من البداية مفيش ولا آية في القرآن بتقول نقاب هات لي آية واحدة بس في القرآن بتقول نقاب طب اسمعي أختي حينما أمر الله سبحانه وتعالى النبي محمدا عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين خد بالكم قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين انت داخله في دول يدنين عليهن يدنين يعني ايه يعني يرخين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يعني إيه يدنين عليهن من جلابيبهن مش هتكلم أنا برضه تعالوا نروح للعلماء عليهم رحمة الله أخبرنا يا عبيدة السلماني ما معنى تفسير هذه الآية مين عبيدة السلماني ده؟ عبيدة السلماني رجل أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن ينطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات النبي صلى الله عليه وسلم فهو كان يعيش في زمنه لكنه لم يلتقي به لذلك لا نقول عليه بأنه صحابي إنما هو تابعي من المخضرمين من المخضرمين عبيد السلماني كان جالسا في مجلس علمه فأتاه محمد بن سيرين صاحب تفسير الأحلام محمد بن سيرين ذهب إلى عبيدة السلماني وقال له ما معنى يدنين عليهن من جلابيبهن عبيدة السلماني أتى بثوب على رأسه ثم غطى كل وجهه ثم غطى كل وجهه وأظهر عينا واحدة قال هكذا أنا عايز أسألكم سؤالاً عبيدة السلماني ده اتعلم على ايد مين اصله مش هيألف في القرآن خدوا بالكم مفيش تأليف عند هؤلاء رجل كان يعيش في زمن النبوة يعني مات النبي عليه الصلاة والسلام اتعلم على ايد مين على يد ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء الأعلام الكبار غطى كل وجه وأظهر عينا واحدة وهذا التفسير ليس لعبيدة فقط إنما ولغيره أيضا ده مش كلام من عندنا يدنين عليهن منين من فوق الآية الثانية قال تعالى وليضرب إيه وليضرب أنت عايز تقول إيه عايز أقول اللام دي لام أمر يعني إيه يعني ربنا بيأمرك وليضربن بخمرهن على جيوبهن أهو الأخت تقول لي أهو أهو بيقول خمار اهو في القرآن الكريم وليضربن بخمران وأنا الحمد لله لابسه الخمار بتاعي أقول لك يا أختي استني بس وليضربن بخمرهن كلمة خمار في اللغة معناها التغطية شفت الخمر تسمى خمرا ليه؟ لأنها غطت العقل يبقى أصل الخمار في اللغة التغطية والستر مش أصل الخمار في اللغة هو ما يظهر الوجه والكفين لا يا أختي أصل كلمة خمار في اللغة التغطية حينما يقول الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن فين الجيب؟ لا أكرمك الله مش الجيب اللي أنت بتحط فيه الأموال ولا تحط فيه حاجة الجيب اللي هي فتحة الصدر دي أعلى الصدر هو ده اللي اسمه الجيب وليضربن بخمرهن يضربوا منين؟ افتحي كل كتب التفسير كل أي كتاب يعجبك في التفسير افتحيه عندي تفسير هذه الآية أي كتاب عايز ابن كثير ماشي طبري ماشي القرطبي ماشي كل العلماء هيتفقوا على نقطة إن الضرب من أعلى الرأس يبقى هيبدأ الضرب من أعلى الرأس اللي بيقول يظهر الوجه هيقولوا إيه الضرب ينزل على جبين المرأة أو على على خد المرأة ويروح نازل من تحت حنكها يبقى أظهر الوجه لكن قول الراجح هنضرب من فوق اه وهينزل على الجيب اه طب ده اما اضرب من اعلى الراس وتنزل على الجيب ايه اللي هيحصل للوجه ما تقولوا لي بقى مش كل العلماء قالوا الضرب من على الراس اه وليضربن هتضرب بالثياب بتاعها من على الراس هتنزله لغايه فين يا رب قال على جيوبهن اهو فتحه الصدر هتنزله من على الراس لغايه الجيب هتنزله ازاي بقى ولا تقعد تلف له اهو طب لما تنزل من اعلى الراس على الجيب هتغطي الايه يعني انا لو معايا سلك الان او حبل ومسكت اخ وبقول له خد الحبل ده وامسك الاخ الحبل وقدامي وبيني انا وهو عمود يبقى الحبل ده مر على العمود ولا ما مرش اكيد مر مش في النص اه في النص وهو بعد العمود ايوه هو بعد العمود خلاص يبقى مر طيب الضرب منين من على الراس والجيب فين اعلى الصدر يبقى مر على فين على الوجه يا جماعه القران واضح اهو وفي حد من العلماء فسرها كده افتحي كتب المفسرين عند الطبري وغيره من العلماء ستجدين هذا الكلام الذي اذكره دي الثانيه وليضربن بخمرهن على جيوبهن الايه الثالثه قال تعالى واذا سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وإذا سألتمون متاعا وحدة تيجي تقول لي يا أخي اتق الله ده الكلام ده في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام إيه إحنا زي زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أقول لها طب كملي الآية كده يا أختي كملي الآية وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب إيه بعدها إيه ذلكم إيه أطهر لقلوبكم وقلوبهن الله زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يحتاجن إلى طهارة القلب والصحابة رضي الله عنهم يحتاجن إلى طهارة القلب لكن احنا النهاردة مش محتاجين طهارة قلب النساء النهاردة يعني قلوبها الحمد لله والرجال اليوم قلوبها مش عايزة تطهير ينفع ما تكملي الآية وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن منين يا رب من وراء حجاب حاجز بينكم انتوا الاتنين من وراء حجاب ليه يا رب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن يبقى طهارة القلب فين يا أختي الآية الرابعة الآية الرابعة يقول تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن تقول طب ايه اللي دخل بقى الضرب بالرجل اللي هو ضرب الخلخال يعني المرأة ما تبقاش لابسة خلخال وتمشي بقى ايه يعني تعمل صوت تلفت الأنظار ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن طب ايه اللي دخل دي في النقاب هقول لك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هو ضرب الوالدين حلال ولا حرام ضرب الوالدين حلال ولا حرام حرام طبعا هاتي لي ايه في القران يا اختي ولا تقل لهما اف ولا تنهرهم ان كانت كلمه اف حرام فما بالك بقى بضرب الوالدين ده لو قلت لهم اف حرام يبقى ضرب الوالدين ايه احسنتي الضرب بالخلخال المرأة تمشي كده وتسمعنا بس الخلخال حرام نهون أكثر فتنة أن نرى وجهها أم أن نسمع خلخالها قولي لي بقى نهون أعظم نسمع الخلخال دي فتنة وربنا منعها ولا نرى الوجه نهين أكثر فتنة فالشريعة اللي حرمت ضرب الخلخال هتقول للمرأة لا اظهري الوجه والجمال والحلاوة ينفع مش ممكن يا أختي دليل آخر يقول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أهو بقى شوف أنت اللي جبتها إلا ما ظهر منها الوجه والكفين أقول لك اسمعي طيب ابن مسعود رضي الله عنه قال إلا ما ظهر منها الثياب الظاهرة الثياب اللي هتبقى الظاهرة منها يعني إيه؟ يعني تشوفي ثيابها من بره ما تشوفي يعني إيه؟ أقول لك يعني إيه صلى على النبي عليه الصلاة والسلام احنا عايزين نفسر كلمة الزينة هنا يعني ايه هي الآية بتقول ايه ولا يبدين ايه زينتهن إلا ما ظهر منها الزينة دي في أصل جسد المرأة ولا الزينة دي موضع جسد المرأة أو حاجات تكون على المرأة مش فاهم السؤال هسأله تاني يعني هل الزينة نفسرها بأعضاء المرأة زي الوجه زي الكفين زي الصوابع ولا الزينة نفسرها بحاجة, بحاجة تكون على بدن المرأة طب نشوف كده الزينة في القرآن الكريم بتيجي بمعنى أصل الشيء ولا حاجة على الشيء يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني ايه خذوا زينتكم يعني خذوا وجوهكم واكفكم عند كل مسجد ما تنساش وجهك وانت ماشي اوعى تنسى ايدك وانت رايح المسجد لا امال يعني ايه خذوا زينتكم يعني ايه اه الملابس شفت انت بتقولي ايه خذوا زينتكم اجمل ثياب صح واطهر ثياب خذوا زينتكم عند كل مسجد يبقى المساله في البدن ولا على البدن انت بتقولي الوجه والكفين وابن ابن مسعود رضي الله عنه بيقول الثياب الظاهرة يقول لك ما ابن عباس قال الوجه والكفين بعض العلماء صحح هذا عن ابن عباس لا أنكر وبعض العلماء ضعف هذا عن ابن عباس وابن عباس سئل وراجع هذا الكلام سئل رضي الله تعالى عنه فقال لا تظهر المرأة إلا عينا واحدة ارجع لي كتاب أضواء البيان بتاع الشيخ الشنقيطي هيحكي لك الأثر ده لا تظهر إلا عينا واحدة ده, ده كلام مين؟ ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنهم اسمعي كده عن قارون قال الله عنه في القرآن ايه فخرج على قومه في زينته يعني ايه بقى خرج على قومه في زينته يعني خرج على قومه بوجهه وكفيه يعني ايه فخرج على قومه في زينته ايه هي الزينة يا اختي ايه هي شيء على البدن مش البدن يقول تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لم يقل الأرض نفسها إن جعلنا ما على الأرض يبقى الزينة مش في الشيء نفسه إنما على الشيء قال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح بنجوم السماء حاجة والنجوم حاجة والنجوم حاجة والآيات كثيرة الذي أريد أن أقوله أن ابن مسعود رضي الله عنه تفسيره هو الراجح في الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها يعني إلا الثياب الظاهرة أو كما قال ابن عطية كما نقل عنه القرطبي رحمه الله في تفسيره يعني إلا إذا وقع مثلا حجاب المرأة بضرورة فغطت مسرعة إلا ما ظهر منها يعني رغما عنها في ضرورة ما ممكن المرأة تبقى ماشية منتقبة وفجأة الهواء يجي يروح رافع النقاب بتاعها تروح رداه بسرعة ممكن يحدث أي موقف معين مثلا حاجة اتفكت النقاب راح واقع بعض العلماء فسرها بمثل هذه الصور التي رغما عنها طب تعالوا كده بقى للسنة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لحبيبنا عليه الصلاة والسلام روى الترمذي في سننه بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعي المرأة عورة اوعى تفكروا ان ده عيب في المرأة لا ده ده جمال في المرأة وكمال في المرأة يعني كل شيء في المرأة يفتن الرجل ده المعنى ده المعنى كل شيء في المرأة جميل ولذلك اسمعوا قال ايه النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة النبي ما قالش صلى الله عليه وسلم بعدها المرأة عورة إلا وجهها وكفيها ما قالش كده والله الحديث اهو معانا اهو المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان مش ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو ده كلام أنا ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلمة المرأة عارفين ال الألف واللام دي اللي داخلة على المرأة اسمها إيه؟ اسمها ال الاستغراق يعني ايه ال الاستغراق؟ يعني يعوض عنها بكلمة كل يعني إيه؟ يعني يبقى معنى الحديث كل المرأة عورة ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد بيتكلم على الإسبال بالنسبة للرجال ثم سألت النساء حديث ابن عمر المشهور سألت النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماذا نصنع يا رسول الله أي في ذيول النساء وثياب النساء قال عليه الصلاة والسلام اسمعي كده يرخينه شبرا ده ثياب المرأة يرخينه شبرا يعني ايه يرخينه شبرا يعني يبقى تحت الرجل القدم بشبر ده هتجرجر وراها يطهره ما بعده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكن تأملي تأملي قالت أم سلمة أو إحدى النساء لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو بيقول يرخينه شبرا قالت إذا يتكشفن يا رسول الله الله أكبر شبر شبر قاعد ويتكشفن يتكشفن يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم يرخينه ذراعا ولا يزدن بقى الرجل والقدم يقول يرخينه شبرا وبعدين ذراعا ونيجي على الوجه مكان جمال المرأة أنا عايز أي واحد عايز يخطب فتاة لو إحنا قلنا له هنغطي الوجه ونظهر لك أعضاء أخرى تعرف جمال المرأة؟ جاوب لا عنوان المرأة وجهها عنوان المرأة وجهها ده ده كلام النبي يا جماعة عليه الصلاة والسلام لكن يجي واحد بقى من الناس يقول لك إيه حديث أسماء بنت أبي بكر دخلت على دخل النبي عليه الصلاة والسلام فرآها تلبس ثيابا شفافة فقال بعدما أعرض إذا بلغت المرأة المحيض لا يحل أن يظهر منها إلا هذا وهذا وأشار إلى الوجه والكفين بالله عليك بالله عليك يا أختي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها هتبقى واقفة قدام النبي بثياب شفافة هتقف قدام النبي بثياب شفافة زوجة الزبير بن العوام الذي كان يغار عليها من الهواء هتقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم بثياب شفافة أنا مش هجيبها بالعقل في سند الحديث بيحدث الوليد بن مسلم خدوا بالكم من الكلام ده الوليد بن مسلم يحدث عن سعيد بن بشير يحدث عن قتادة يحدث عن خالد بن دريك عن عائشة ده السند اللي موجود تعالوا يا خالد يا ابن دريك انت شفت عائشة ما قابلهاش لم يدركها الله ما خالد بن دريك بيحدث ازاي عن عائشة ده ده السند ده حديث اسماء خالد بن دريك عن عائشة طب خالد ده ما شافش عائشة يبقى السند ده صحيح ولا ضعيف لا خد التاني خد التاني قتادة مدلس وكان بيقول عن خالد بن دريك والمدلس طالما لا يدل يدلس عن غير الثقات لازم يقول حدثني سمعت أخبرني لازم يصرح بالسماع ده دي علة تانية استني استني سعيد بن بشير ضعيف خصوصا في قتادة ألا خدي خدي الرابعة الوليد بن مسلم مدلس وقال عن ألا يعني كم علة دول أربعة بعض العلماء أتى بأثر لقتادة وقال يحسن به مع أن ممكن يكون قتادة مرة قال عن خالد بن دريك عن عائشة وممكن يكون مرة قال عن عائشة مباشرة شوفوا يا إخواني الأثر ده ضعيف الحديث ده ضعيف أنا هسلم الحديث ده حسن ماشي على تحسين الحديث هقول الكلام ده قبل نزول آية الحجاب ليه؟ لأن الحجاب مرة يا إخواني بمراحل مش كان يقول أنس بن مالك كما في الصحيحين رضي الله تعالى عنهم كانت الرجال ربما تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم أي في بيته ومع نسائه ففي ليلة بناء الرسول صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش دخل بعض الرجال وأطالوا الجلوس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم هو وأنس فآنذاك نزلت آية الحجاب حتى أم المؤمنين عائشة كانت تقول وهذا كان قبل آية الحجاب ولذلك لما نزلت آية الحجاب كما في البخاري رحم الله نساء الأنصار عملوا إيه شققن مروطهن فغطينا بها يقول ابن حجر في صحيح البخاري في فتح الباري يعني غطينا بها وجوههن أول ما نزلت آية الحجاب يبقى ممكن الكلام ده قبل الوجوب قبل نزول آية الحجاب واحد يجي يقول لك عندنا حديث آخر قول يا عم قال إن ابن عباس كان مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم شجع النساء في يوم العيد أن يتصدقن فقال ابن عباس فرأيتهن يهوين بأيديهن كل واحدة منهم بتخلع الخاتم اللي معاها وأي حاجة معاها من الذهب تتصدق به الشاهد إنه بيقول رأي رآهم يعملوا إيه يهوين بأيديهن يبقى الإيد كانت مكشوفة مكشوفة إزاي يا عم أنا أهي معايا قلم أهو انا لو عملت كده غط غطت المراه ايديها وراحت رميه القلم او راحت وضع القلم في مكان هقول هود بايه مش بايديها اه غطيها بص يا اختي جبسيها وارمي حاجه بالايدك يبقى رمت بايديها هل معنى رايتهن يهوين بايديهن الايد كانت مكشوفه مين قال كده مكشوف امال هيسميها ايه هيقول هيقول مثلا رايتهن يهوين بحاجه متغطيه ما هيقول بايديهن ما هي متغطيه مكشوفه هي اسمها ايد قال لك لا لا لا لا لا في نفس الحديث فقامت امراه سفعاء الخدين أي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم يعني إيه سفعاء الخدين يعني في بعض مثلا سواد أو حاجة موجودة في الخدين سفعاء الخدين آه عرف منين بقى ابن عباس وراوي الحديث عرفوا منين إن هي سفعاء الخدين حديث جابر عرف منين إن هي سفعاء الخدين إلا إن كان وجهها مكشوف عند ابن أبي شيبة وعند أحمد رحمة الله عليه وعند الدارمي وعند النسائي في لفظة الحديث وكانت من سفلة النساء لا مش يعني امرأة وحشة لا سفلة النساء يعني كانت امرأة أمة وليست حرة وحجاب الأمة بخلاف حجاب الحرة المرأة الحرة بل في صحيح مسلم فقامت امرأة من سطة النساء يعني من وسط النساء الشاهد إن هذه المرأة ممكن تكون كانت مشهورة بذلك أو إن المرأة دي كانت أما سفعاء الخدين كأنهم يقولون هذا عنها تقول لي بس ممكن ما تكونش كده أقول لك مش هذا احتمال وارد على الدليل يقول لك طيب النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الحج كان راكب وخلفه الفضل وجاءت امرأة وضيئة فنظر إليها الفضل طب لما نظر إليها الفضل النبي عمل إيه صلى الله عليه وسلم للفضل مش أه بدأ يعمل إيه بدأ يمسك بوجه الفضل ويبعده أيوة أبعد وجه الفضل لكن ما قالش للمرأة غطي وجهك أقول لك يا أخي مش القصة دي كانت في الحج آه والنبي صلى الله عليه وسلم في يقول في الحج لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس الق- ولا تلبس القفازين تقول لي يعني انت بتجوز ان المرأة بقى وهي في الحج والعمرة تكشف وجهها بنقول لها تسدل كما تقول اسماء رضي الله تعالى عنها طب اشمعنى دي ما سدلتش بقى ولا غطت اقول لك في صحيح ابن خزيمه وصحح ذلك ابن حجر رحمة الله عليه أن أبا الرجل كان مع هذه المرأة أبا, أبا هذه المرأة كان معها وأراد أن يعرضها على رسول الله لعله يخطبها لذلك راحت للنبي كده صلى الله عليه وسلم قال هو مش ممنوع لا ينكح المرأة المحرمة أو لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب أقول لك آه بس ربما لا يعلموا بهذا ما يعرفوش هذا الحكم طب هي الحديث اللي انت بتقوله ده فين في صحيح ابن خزيمة ده شكله ضعيف صححه ابن حجر رحمة الله عليه ورجع الحديث يقول لك بص بقى ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم لو كلهم بقى منتقبات احنا هنغض أبصارنا هنغض الأبصار عن ايه الله ما في في المدينة إيماء ممكن امرأة تعصى تعصي الله غض بصرك عنها ممكن امرأة رغما عنها وقع الحجاب غض بصرك عنها انت تقول لي غض بصر عن ايه في امرأة بقى كانت اسمها سبيعة الأسلمية وذهب إليها رجل يسمى بأبي السنابل وبعدين قال, قال لها ما لي رأيتك إيه يعني تجملت للخطاب يبقى شافها وهي جميلة كانت حاطة كحل اه حاطة كحل لكن مين قال لك إن كانت كاشفة وجهها مع أبي السنابل ثم إن أبا السنابل ذهب أصلا لخطبتها وهي لم توافق وهي لم توافق بصوا بقى الدين يا جماعة يسر والدين مش عسر انتوا بتعسروها ليه الدين يسر اه لكن اللي يصرف سترك ولا ان احنا نكشفك اقول لك على حاجه امك ربنا يبارك فيها لما كانت بتجهزك وتجيب لك مثلا ايه غساله بوتاجاز كانت تعمل ايه في الغساله والبوتاجاز وهي بتجهزك اول ما تجيب الغساله تروح جايبه قماشه وتغطيها او تجيب جلابيه وتلبسها جلابيه ليه عشان تسترها صح ولا لا هقول لك على حاجه امسكي طبق وهحط عليه فرخه مشويه وهقول لك شايفه الجاره اللي على بعد 50 متر دي اه خدي الفرخه المشويه دي وعلى الطبق وروحي وديها لها هتخرجي في الشارع وانت كاشفه الفرخه ولا هتغطي الفرخه ألا فرخه تغطيها وان انت خارجه وغساله تغطيها يعني الفرخه احسن منك الغساله احسن منك الدين يسر ما هو اليسر في امتثال اوامر الله اليسر في اتباع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم خد بالك بقى عندي قاعده قول يا اخي القاعده تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان والأمكنة يعني المكان لما يتغير والزمن لما يتغير بنغير الأحكام أقول لك الكلام ده في أحكام الأعراف على زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كام صلاة؟ خمسة وعلى زماننا كام؟ خمسة على زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الصيام قد إيه؟ شهر رمضان طب وعلى أيامنا كان قد إيه؟ الله فين يا عم تبدل الأحكام دي؟ تبدل الأحكام دي في الأحكام اللي ترجع للعرف مش الأحكام التي نص عليها الشرع تقول الكلام ده تيجي أخت تقول لك خلاص بقى لما ربنا يهديني أنا مقتنعة وكل حاجة بس لما ربنا يهديني الله لما ربنا يهديكي اه هو انت جيت لبست الحجاب فجالك ملك من الملائكه قال لك استني استني يا زينب استني يا فاطمه استني يا سعاد ربنا لسه ما هداكيش ما تلبسيش الحجاب دلوقتي لما ربنا يهديني ايه لما ربنا يهديني هو قال لك ان انت ان انت لغايه دلوقتي لم تهدي نزل ملك قال لك لا لا لا ما تلبسيش الحجاب انت لسه ما هداكيش ربنا ما امامك يا اختي الاسباب اقعدي كده قدام الاكل وما تمديش ايدك قولي لما ربنا يشبعني لما ربنا يشبعني ما بتقوليش كده بتمدي ايدك وتاكلي اه لما ربنا يهديني ما تل- ما تمسكي بايدك الحجاب و- وتحجبي واحدة تانية تقول لك بقول لك ايه؟ اقول نعم يا اختي انا حرة ايه؟ انا حرة يعني ايه انت حرة؟ انت بتقصدي بكلمة انت حرة يعني متحررة بعيدا عن عبادة ربنا؟ انا حرة يعني مالكيش اله؟ تقصدي كده؟ استغفر الله يعني مالكيش رب؟ يؤمرك؟ انا حرة؟ ايه يعني مش عايزه حد يأمرك ولا ينهاكي رب الرب هو اللي بيأمر مش انا النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي بيقول يعني ايه انا حره فاهميني لا لا لا ما قصدتش كده امال انت قصدت ايه انا حره يعني في تصرفاتي اعمل اللي انا عايزه تعملي ايه بس ده كان هناك أمة خرجت مع سيدها وكانت تقية وأخذها سيدها إلى السوق وقال لها قفي هنا حتى أشتري بعض الأغراض وآتي يدوب بدأ يشتري بعض الأغراض رجع ما لقاهاش غضب انطلق إلى البيت وجدها فقالت لا تغضب علي يا سيدي أنت غضبت علي لأنك قلت لي قفي في مكان كذا حتى أشتري ولم تجدني إنما نظرت يمنة ويسرة على الناس فلم أجد ذاكرا لله فخشيت أن يخسف الله الأرض بهذا المكان فانطلقت بعيدا عنه أذكر الله جل وعلا دي النساء وتاني تقول لك أنا حرة يعني إيه حرة والله يقول سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا حالة تيجي تقول لك أنا بس آه، مش عايز ألبس النقاب علشان عشان هي أختي آه، مش عايز ألبسه عشان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم وأما بنعمة ربك فحدث إيه؟ وأما بنعمة ربك فحدث فأنا بوري الناس الجمال اللي ربنا اداهولي استغفر الله اتق الله انت بتستهزئي هو ربنا اللي اعطاك الجمال ده قال لك قال لك خرجي اعملي كده تقولي يعني واما بنعمه ربك فحدث يجي واحد من الناس يقول لك ايه المراه شوف بقى اسمعي بيتكلم على العباده يا سلام لما الواحد يبقى ماشي في الطريق وبعدين يبص يلاقي امراه جميله فيبص على جمالها ويقول سبحان من خلقها يا سبحان من صورها بقى النظرة الحرام بتفكرك بربنا بتفكرك بخلق ربنا ما تروح يا عم بص لمراتك انظر لزوجاتك وانظر لعين زوجتك ووجه زوجتك وقول سبحان من خلقها تروح تبص على نساء الناس تقول يا سلام سبحان من صورها سبحان من جملها استهزاء تانية تقول اصل انا عندي كرشه نفس عندك ايه عندي كرشه نفس ما بقدرش أتن... ما... خ- عندي حساسيه عندك حساسيه وكرشه نفس ما بقدرش البسه خالص ربنا يشفيك يا اختي ربنا يشفيك لكن لازم تتحملي للدين يا اختي الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه فاكره زنيره المرأة التقية المسلمة التي أسلمت برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي المشركون اكفري سب محمدا عليه الصلاة والسلام هي تقول لا ويضربوها وهي تقول لا لدرجة حموا حديد على النار وكانوا يحطوا الحديد على النار على بدنها عشان ترجع وهي تقول لا لدرجة الصبيان كانوا يمسكوها ويضربوا بيضربوها على عينيها ويضربوها على رأسها بالأحذية حتى عميت زنيرة وقيل لها إن اللات قد غضبت عليك أي الصنم قالت لا إن الذي أخذ بصري هو الله وإن شاء أن يرده إلي رده إلي فرده الله إليها في الحال بقى زنيرة تصبر على دين ربنا وتعمل كده والأخت يعني المسألة بسيطة أنا عندي عندي كرشة نفس وعندي حساسية هو أنت لابسة النقاب 24 ساعة؟ أنت مش لابساه في البيت ده أنت لما تخرجي مشوار لحاجة بس وبعدين يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإنه ليسير على من يسره الله عليه اطلبي من ربنا يسر عليك وإنه ليسير على من يسره الله عليه يبقى موجود سمية مربوطة هي بجوار زوجها ياسر وبجوار ولدها عمار ويضربوها يأتي أبو جهل يضرب في سمية إلى أن يضع الحربة في مكان شرفها ولا ترد عن دين الله سبحانه وتعالى بكل سهوله نتخلى عن اوامر الله وعن اوامر النبي عليه الصلاه والسلام اصلنا ادعي ربنا يشفيكي ويصبرك يا اختي وييسره عليكي سبحانه وتعالى واحده تيجي تقول انا هلبسه بس آه، خايفه من كلام الناس ما انت عارف بقى كلام الناس اول ما بلبسه يقولوا الخيمه اللي راحت والخيمه اللي جت وخيمه م- وخديني على جناحك خديني على جناحك يا شيخه معلش أصبح المسلمون يستهزئ بعضهم ببعض لا حول ولا قوة أصبح الواحد فينا يسخر ممن التزمت واستقامت أصبحنا نقول على المرأة العفيفة التقية التي أرادت أن تغطي وأن تستر بدنها عن الناس نقول لها أنت وبعدين ما تزعليش من كلمة خيمة ده زي الحور العين حور مقصورات في الخيام في الخيام وبعدين خدي بالك بقى الناس اللي تكشف مش عاجبينها لو كشفت المرأة مش عاجب الناس سطرت المرأة مش عاجب الناس سيبك من الناس اعملي العمل الذي يرضي الله ولا تلتفتي للناس ولا تنظري إلى الناس لأنه لن يرضى عنك الناس ولن يرضوا ولو رضي الناس عن أحد لرضي الناس عن سيد الناس بل عن خالق الناس سبحانه وتعالى ده في ناس مش راضية عن ربنا والله العظيم هيرضوا عني وعنك يحكوا زمان في الكتب ان واحد ماشي مع ابنه ومعاهم حمار ركب على الحمار وابنه ماشي قال ها شوف قسوة القلب الناس بقى هو الاب الكبير يركب ويسيب ابنه الصغير الضعيف يمشي على الارض راح نازل واركب ولده قال له شوف الواد اللي ما عندوش ادب ولا احترام بقى ابوك كبير في السن يمشي على الارض وهو الصغير الشاب يركب راحوا راكبين الاتنين شوفوا بقى قسوة القلب ما عندهمش رحمة الاتنين يركبوا على البعير نزلوا مشيوا الاتنين انا سبحان الله جايب الحمار ليه بقى امال لما ماشيين جنبه راح شايل الحمار قال شوف المجنون طب يعمل لهم ايه بقى عشان يسكتوا ما الناس هتتكلم هتتكلم اوعي تقولي لا انا مش هلبسه عشان الناس سيبك من الناس محدش هينفعك في القبر محدش ينفعك إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى عند ربنا في حميم وغساق وزقوم وغسلين محدش ينفعك في يوم سنقف فيه بين يدي الله عراية حفاة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه واحدة تانية تقول خلاص ان شاء الله هلبسه بس لما اتجوز لما ايه لما اتزوج هلبسه طب ما تلبسيه دلوقتي لا عايزه اتجوز طب هتتجوزي كم من منتقبه تزوجت وكم من كاشفه لوجهها لم تتزوج انت لازم تعرضي نفسك يا اختي الرجل الذي ياتيك وياخذك من بيتك هيعرف قيمتك ويعرف مقدارك بخلاف اللي ياخدك من بره اللي ياخدك من جوه البيت بين اهلك عرف بدل ما يتعرف عليك ده الشباب دلوقتي لو اتعرف على بنت بره يقول مش هتجوزها لن اتزوجها ف حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما تأيمت عن زوجها وأصبحت بلا زوج عرضها عمر بن الخطاب على عثمان وعرضها على أبي بكر رضي الله تعالى عن الصحابة وفي النهاية تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام هو النبي كان صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا استغفر الله كان شايف حفصة وشافها ولما عجبته راح قال اتجوزها اتزوجها يا أختي أنت مؤمنة بالقدر مؤمنة إن ما قدره الله سيكون مؤمنة إن جفت الأقلام إن رفعت الأقلام وجفت جفت الأقلام ورفعت وطويت الصحف مؤمنة بكده اللي قدره ربنا يا أختي هيكون احنا معنا اتصال السلام عليكم طيب يبقى إذا أود أن أقول لأختي ينبغي علينا أن نتنبه لمثل هذا واحدة تقول طيب أنا مش هتكلم أمها تقول بص يا بنتي سيبك من مسألة النقاب دي دلوقتي والكلام ده على بال ما تتجوزي وتروحي بيت زوجك ابقى اعملي الكلام ده ينفع يا أمي تقولي كده ينفع يا أمي بنت ربنا يقول صلي لابنتك وانت تقولي لها ما تصليش لا وانا ما قلتش كده ينفع ربنا يقول لها صومي وانت تقولي لها ما تصوميش انا ما قلتش كده ينفع يقول لها حجي وانت تقولي ما تحج... ما تحجيش ما ينفعش كده ينفع يقول لها ربنا الحجاب وانت تقول لها ما تحجبيش ليه ينفع لا طاعة المخلوق في معصية الخالق وإنما الطاعة في المعروف عايزة بنتك تتجوز بمعصية الله بمعصية الله اعلمي يقينا اعلمي يقينا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله واعلمي أختاه أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق ده أب أب من الآباء لها بصي بقى يا بنتي لو لبست النقاب لا أنت بنتي ولا أنا أعرفك سيبوكوا بقى من التخلف ده سيبوكوا بقى من الرجعية دي ده أنت الأب وده عرضك ده شرفك ده ابنتك أنت ترضى ان حد يتطلع وينظر على ابنتك في يوم من الايام ولا اقر هذه الفعل يعني امراه في غايه التبرج والسفور معها زوجها راكبين العربيه السياره وبعدين يقول لها ايه الزوج استغفر الله شوفي ما في ناس كده ديوثه لا تغار قال لها امنت النهارده يا سلام الناس كانت هتاكل بعينيها منك حته شوف الراجل بيقول ايه لمراته فواحد من الناس في العربيه راح قاعد باصص للمراه بص لها قال ايه يا حاج يا حاج والتاني بص لها يا إيه يا حاج دي مراتي قال له مش انت مخرج مراتك كده عشان نبص عليها عشان نتفرج عليها انا بتفرج لك عليها بتفرج لك عليها بنتك عايزه ستر هي بنتك قالت انا همشي مع شاب عياذا بالله ولا ولا لا ده بنتك عايزه الستر عايزه ستر وبعدين يجي رجل يقول زوج زوج للاسف الشديد يقول اللي مراته ايه بص بقى بقول لك ايه ايه لو لبست النقاب انت طالق ايه لو لبست النقاب انت طالق او لو لبست الن... علي الطلاق ما انت لابسه النقاب سيبك بقى من الكلام ده ليه كده يا اخي ليه كده يا اخي بتتعدى على حدود الله ليه يا اخي بتتجنى على كلام ربنا ليه يا اخي مين اللي قال كده بتتجنى على كلام النبي ليه عليه الصلاة والسلام ليه كده فهمني أنت تزوجت امرأتك لنفسك ولا لك وللناس؟ يا اخي بالراحه زوجتك ده عايزه الستر ده عايزه عفه عايزه تبقى ليك لوحدك مش عايزه حد يبص لها الا انت وانت تقول لها لا خلي الناس تبص عليكي هي عايزه تلبس النقاب ليه عايزه محدش يبص لها الا انت لا ينظر احد لامراتك الا انت وانت تقول لا لا حول ولا قوه الا بالله أختاه هناك أشياء كثيرة يمكن المرأة تتحجج بها تقول أنا ممنوع من الشغل إن أنا ألبس النقاب ممنوع؟ آه روحي يا أختي بالنقاب إن احتجت للعمل والعمل لابد أن يكون مباحا لك بالشروط التي ذكرها العلماء ده منعني ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ده منعين ان انا أر... منعين منعين يا اخوان انا عايز اقول على حاجه مش المراه المتبرجه ما بنمنعهاش ليه المتبرجه دي ما نمنعهاش ليه مش مش حريه براحتها طب ما حريه يا عم انا عايز اعمل اللي انا عايزه يا عم اريد ان افعل في بناتي ونسائي ما اريد أنا ضريت مين؟ لعل الحديث يكون له شيء من البقية لأن الوقت قد أزف بل الوقت قد انتهى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر جميع نساء المسلمين اللهم استر جميع نساء المسلمين واجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته